بسم الله الرحمن الرحيم مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات لابد في البداية أن أؤصل أصلا خطيرا ومهما أن الله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنطلب الجنة يا لنطلب أيها الجنة.
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون الناس بتدخل تصوم رمضان ويخلص رمضان ولم يتقوا الله ايه السبب لاننا لم نتدرب تدريبات اللياقه الايمانيه ما حصلش ان احنا سخنا قبل رمضان واتدربنا على تحقيق التقوى موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم تدريبات اللياقة الإيمانية تدريبات اللياقة الإيمانية مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات ويشترك في التدريبات تدريبات اللياقة الإيمانية اللياقة الإيمانية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله والله أنا أحبكم في الله خلاص ما تتلفتش بقى وخليكم معايا عشان أحسن هم أروح أنا كمان صلي على سيدك النبي دائما أحب أن أكرر أن كلمة أحبكم في الله مش لازمة على لساني يقول لك اللي شيخ له لازمة كده بيكررها لا مش أنا أنا لما بقول أنا أحبكم في الله يعني أعتقدها وأخلص فيها أرجو ذلك من الله أنني فعلا أحبكم في الله والله أنا أحبكم في الله زي ما شفت كده الراجل الطيب اللي عمال يتخانق وعمل لنا مشاكل على الباب ده ولو خرجت هضربه بس هو عايز يدخل ايه حب ولا هو له عندي حاجة ولا لا انا ايه عنده حاجة ويمكن آه، زي ما بيقول كده من سا من 10 سنين ولا 15 سنة ما شافنيش ولا, ولا الشاهد ايه هذا الحب في الله هو متعة الحياة لذلك جئتكم الليلة جئتكم لأنني أحبكم في الله وعنوان الأسبوع نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جئت لأنصر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خطيرة ودقيقة هي قضية التزكية جئت لأنصر النبي صلى الله عليه وآله أنتم بتصلوا على النبي ولا لا انا بسال بس سلو بلدكم ايه بتصلوا على النبي يبقى اتفقنا يبقى اللي ما يصليش على النبي هطلعه بره واجيب واحد من اللي بيصلوا على النبي بره صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا بحبكم في الله اقول نصره النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في قضيه التزكيه لأن قضية التزكية التزكية اللي هي إيه يا عم الحاج التزكية اللي هي تزكية النفس بالعبادة قيام الليل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والحج والعمرة والصدقة قضية التزكية هذه شابها غبش كثير دخل فيها من أهل التصوف ومن أهل البدع ونحن نسمي كل بدعة هزلاً لعب في دين الله اي بدعه في الدين تبقى اسمها ايه علم بتلعب جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ قال الله انه انه اللي هو ايه الوحي انه لقول فصل وما هو بالهزل يبقى انه لقول فصل القران والسنه قول فصل وغيره يبقى هزل يبقى أي حد يتعبد على غير مقتضى الكتاب والسنة على مقتضى القرآن وعبادة النبي محمد يبقى بيلعب بيلعب يبقى ده تهريج هذا لعب في دين الله عز وجل شاطر جزاك الله خيرا صلي على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد أيها الإخوة جئنا لنصرة النبي في هذه القضية لأن هذه القضية خطيرة خطيرة من جهة أن هؤلاء الذين أرادوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العبادة بالالتزام بالدين للأسف حصل منهم من الجفاء ما جعل أهل اللعب يسبقونهم في هذا المجال فتجد أهل البدع يذكرون الله في أكثر من بعض أهل السنة صحيح ويصلون على النبي ولذلك يقول لك أنتم بتحبوش النبي لأنهم هم يعلمون أننا نحب النبي أكثر منهم ولكن حين يرون الظاهر أن كثيرا من أهل السنة حين يسمعني أقول قال رسول الله اقول له الراجل ده هو قاعد يلعب في التليفون وما صلاش على النبي اقفل يد التليفون ده يا الاخ السني ده برضه ما صلاش على النبي ليه لانه لما سمعني بقول قال رسول الله شوف بقه مقفول اهو مستني ان انا اقول قال ايه فمشغول عن قضيه الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فهكذا سبقوهم بالسبح وكثرة الذكر وكثرة العبادة وكثرة الطاعات التي يسمونها عبادات ولكنهم إذا خرجوا بها إلى حد البدعة يبقى الكلام ده إيه لعب لعب حدودنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله أمر رسول الله أقر رسول الله فنحن خلف النبي حذو القذة بالقذة ورا النبي القذة اللي هي الشيء الشيت التبن عارف الشيت التبن عارفين التبن معنا في الفلاحين الشيت التبن دي هي دي القذة يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه صل عليه صل على من قال هذا فالشاهد أيها الإخوة اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا هذا الموسم الذي كان يهتم به النبي وصار يهتم به اللاعبون وحصل جفاء من أهل السنة فيه جفاء عجيب يقول لك لم يصح في فضل رجب شيء ألم يصح أنه من الأشهر الحرم وجاء القرآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأي ظلم للنفس أكبر من أن تغفل عن عبادة الله أن تمر الأيام ولا تصوم وأن تمر الأسابيع ولا تختم القرآن وأن تمر الليالي ولا تقوم لله ليلة اللهم استر عوراتنا اللهم اهدنا وأصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين إخوتي هذا الجفاء الحاصل من بعض من ينتمي لأهل الدعوة والالتزام يحتاج إلى علاج نصرة للنبي لكي لا يساء ويقال هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجئتكم لأذكر وأذاكر معكم ونتذاكر سنة النبي في قضية معالجة العبادة ولا بد في البداية أن أؤصل أصلا خطيرا ومهما هذا الأصل هو أن الله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنطلب الجنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت وأنا والآخرون وكل المسلمين مبتلون في هذه الدنيا من سيعمل الأحسن فيكون في الجنة في الدرجة الأحسن من مسبقا وذكرت لك من زمان أنك وسيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما على خط سباق واحد ما هو سيدنا أبو بكر بشر صح مش نبي ولا نبي مش نبي وسيدنا عمر زيه زيك بدون مبالغة بقى زيه زيك صح ولا لا زيه زيك مكلف ومبتلى وعنده شهوات وعنده هموم وعنده دنيا ومبتلى ومش محصوم صح انت وهو داخلين سباق سيدنا ابو بكر جنبيك من ناحيه دي وسيدنا عمر جنبيك من ناحيه دي وهتسابقوا بعض في عباده الله يا ترى هتسبقهم طب ليه لا زمان ابويا الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين كنا ناس غلابه بنركب عجله كده انا راكب عجله وهو عجله ورايحين نزور جدي ف راكب عجله عجله نصر 16 فكان لما حد يسبقنا يقول لي ده سبقك ليه؟ رجليه اطول من رجليك صحته احسن من صحتك راكب عجله احسن من عجلتك اسبقه فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه كانت عينيه احسن من عينيك لسانه احسن من لسانك له ايدين اطول من ايديك له قلبين وانت ليك قلب واحد له مخين وانت ليك مخ واحد سيدنا ابو بكر بشر زيك سبقك ليه هو ده السؤال اللهم اصلح قلوبنا اللهم قنا شر نفوسنا تعالوا بقى نؤصل نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف رب النبي هؤلاء الصحابة هناك قضية خطيرة جدا بتغيب عن كثير من المسلمين الواد بيلتزم شهرين ثلاثة أسبوعين ثلاثة سنتين ثلاثة وفكر أنه بقى شيخ وتيجي تراجع معاه عمل إيه ما عملش حاجة ربنا سبحانه وتعالى ربى سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يذهب إلى غار حراء فيمكث فيه الليالي ذوات ذوات العدد تدريب طويل عشان كده عنوان محاضرة الليلة تدريبات اللياقة الإيمانية تدريبات اللياقة الإيمانية تدريبات لكي تصبح لائقا ايمانيا قبل ان تدخل شهر رمضان هذه سنه قال ربنا جل جلاله وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس ها؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال ربي جل جلاله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ها؟ ولا تعد عيناك عنهم تدريب بالبطء وبالمكث وبالغداة والعشي قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة إعداد العدة سنة سنة مفروضة قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم عشان كده بنقول النهاردة اللي بيقول أعم- تعمل ايه بايه لا في اعداد ايماني قوي قلوب نستطيع أن نواجه بها وأن نقف أمام الله جل جلاله لينصرنا لما تشوف النهاردة اهتمام الأمة بمباريات كأس العالم والخناقات والصراخ والبكاء والنوي- والنحيب والعويل والخناقات هذه أمة تنصر لما تشوف في السنطة البلد اللي كانوا الناس الغلابة الجلابية الستانية والطرحة والشال القطيفة البنطلونات وال... والنص كم والكتافي أهذه أمة تنصر وتلاقي أبوها قاعد معانا النهاردة إيه اللي جابك لم بنتك من الشارع يا عم عم الحاج يقول لي ينفع يجوز ان الواحد يجبر ابنته على النقاب ما بقول له لا لا يجوز يجب يجب ان يجبر الرجل ابنته على النقاب يجب نقول وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس الاعداد والتهيئه والتدريب فلذلك ناتي الى التدريبات فاقول ان اول قاعده من قواعد هذه التدريبات الايمانيه ان كل حمل ان كل حمل ينبت خارج رحم المنهج فهو حمل كاذب اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة لازم نفهم القاعدة دي ونركز فيها جدا أن كل حمل يتم خارج رحم المنهج فهو حمل كاذب بمعنى قلت لكم القصة دي زمان كان ليا رجل قريب من عائلتي آه، رجعنا بعد رمضان فبيقول لي انت عملت كام في رمضان ده قلت له عملت كام ايه قال لي عملت كام اه عملت كام تسبيحه كام صلاه على النبي عملت كام كنا شباب صغيرين وما كناش واخدين بالنا من الجانب ده فقال لي أنا عملت ستة مليون أنت عملت كام معلق سبحة في السقف الألفية بتاعته دي وشغال ليل ونهار ساعتها أنا اتحسرت على نفسي قلت سبحان الله العظيم عمل ستة مليون يا لطيف يا ريتني أنا كنت عملت ستة آلاف لا إله إلا الله ستة آلاف صلاة على النبي ستة آلاف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ريتني عملت حاجة الراجل ده عمل ضخم بس ضخم خارج المنهج فيبقى ايه حمل كاذب حمل الكاذب ده تلاقي بطنها منفوخة والبويضة ما تلقحتش أصلا حمل كاذب فهؤلاء الذين يعملون أعمالا كبيرة على غير المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذه الأعمال الكبيرة وإن بدت خطيرة وإن بدت ضخمة وإن بدت شكلية إلا أنها حمل كاذب في الآخر ما بقالهم سنين بيشتغلوا عملوا إيه هو ده الموضوع فدعك من هذا لذلك أيها الإخوة إذا أردنا أن نحل مشكلتك فلا بد من تشخيص المشكلة فالقاعدة الثانية كل مشكلة تشخص تشخيصا صحيحا فقد تم حلها أنجزنا الجانب الأكبر من المشكلة لما نقول إيه لما نعرف إن الراجل ده أهم حاجة في الدكتور اللي بيعالجه إن الدكتور يقول عنده إيه صح إذا عرف عنده إيه بالظبط يبقى العلاج سهلة لكن مشكلة الدكاترة النهاردة إنهم آه ما بيعرفوش يشخصوا صح عشان كده بيفضل يعالجوا وبعد سنين يكتشفوا انت بتعالج ايه ده الموضوع مختلف عن كده خالص والرجل يموت بسبب علاجاته فلذلك انا عايز اعرف مشكلتك ايه في الايمان قول لي انت اخر مره ختمت القران كان امتى ختمت القران قريت القران كله من الحمد للناس كانت امتى ما بتختمش كل اسبوع ليه مشكلتك ايه هي دي المشكله صمت يا عم امبارح صمت كم يوم من رجب مش كفايه قمت يا عم الليله اللي فاتت امبارح لا ما قمتش ما قمتش ليه قول لي يا عم انت استغفرت ربنا كم مره النهارده انت صليت على النبي النهارده كم مره ال ال انا عايز اشخص المشكله يا ناس اشخص مشكلتك ايه يعني لما انت عارف ان من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه عارفها دي ما قلتش ليه ما قلتش ليه النهارده ما غرستلكش النهارده 1000 نخله ليه 2000 3 4 5 6000 نخله ليه ليه ليه انتوا عارفين سبحان الله وبحمده الألف ياخدوا وقت كم ربع ساعه ربع ساعة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في ربع ساعة تعمل ألف مرة ما فيش فاضي ربع ساعة لله ممكن أشحت منك ربع ساعة لله ربع ساعة بتعمل فيهم مكالمة تليفون صح؟ ربع ساعة بتقف تهزر مع واحد صاحبك على باب المسجد وانتوا خارجين بعد الصلاة صح؟ ما قلتش ليه؟ هي دي بقى عايزين النهاردة نشخص المشكلة. المشكلة إن إحنا بنعرف وما نعملش ليه؟ برضه من الكلام القديم بتاع زمان قصدي الكلام الجميل بتاع زمان ان كنا بنتكلم من كلمة ابن القيم في أول كتاب الداء والدواء لما قال إيه سيدنا ابن القيم عليه رحمة الله قال هل يجتمع العلم واليقين في القلب ويتخلف العمل هل يمكن أن يجتمع العلم واليقين في القلب ويتخلف العمل قال نعم وهذا من أعجب الأشياء بدليل يسني اللي قلت لي لا ها انك انت تحفظ حديث ينزل ربنا كل ليلة ها الى سماء الدنيا طبعا اعتقادك السلفي ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا نزولا ها يليق بجلاله وكماله لا كنزولنا على الدرج نزولا يليق بجماله بجلاله وكماله ليس كنزول الأشياء ينزل سبحانه وتعالى كما قال لا كما يخطر بالبال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له حافظ الحديث ده أخي عمرك سمعته سمعته قبل كده ولا سمعتوش قول لي رد عليا سمعته قبل كده عارف أعمل حاج آه. فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب ها فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه أنت محتاج حاجة من ربنا يا أخي طب ما قمتش امبارح ليه في جوف الليل اهو عندك علم اهو عارف الحديث وعندك يقين انه جل جلاله ينزل فيقول صح ولا لا عندك علم ويقين ما قمتش ليه ايه السبب السبب ايه لو الباب لو المسجد ده له بابين وانا قلت لك لو خرجت من الباب ده هتلاقي واحد حبيبك يقابلك ويكرمك لو خرجت من الباب التاني ده هتلاقي اسد ياكلك فانت لو خرجت لو شفتك انا رايح على الباب التاني يبقى حاجه من اتنين يا مش مصدقني يا مجنون صح يبقى اللي ما بيقومش في جوف الليل حاجة من اتنين يا مش مصدق ها ها يا مش مصدق يا ايه طب انت ايه ما هو انت لو قلت مش مصدق تكفر مجنون هنا هو الجنون نقص العقل الجنون هنا نقص الإيمان يبقى راجل ناقص الإيمان قصدي يعني ناقص الإيمان عشان كده ليه يبقى ناقص كلمة ابن الجوزي لما قيل له ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد عارف يا عم الحاج الكلام ده يعني ايه؟ ده اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ نبيل شوف يا حاج نبيل عندكم قلة في البيت؟ قلة بزور اه من الحاجات الجميلة بتاع الزمن دي لو ملينا القلة لحد الحرف يحصل ايه؟ ما تتلجش لازم ننقص المية لحد ايه لحد الظهر يا ابو زور لازم ننقص المية لحد الظهر عشان الايه قالوا له ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد قال لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص لتعلموا أن الهوى لا يدخل إيه إلا على ناقص فالهوى اللي هو النوم هوى مزاج فالهوى بيدخل على مين على الناقص يا راجل يا يا طيب يا ناقص الإيمان اللهم كمل إيماننا اللهم زد في إيماننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا لذلك إخوتي ينبغي أن نعرف أن تشخيص مرضك هو نقص الإيمان ضعف الإيمان ضعف الإيمان ولكن ضعف الإيمان مع هذا العلم الكثير أنا عارف أن الراجل ده هيزعل مني لكن أنا ما بيهمنيش حد يزعل لكن لقيته الواد ده هو وده كمان بيصلي من غير طاقية وده كمان لمهم بقى اللي بيصلوا من غير طاقية دولك وده كمان ما تستخباش ارفع راسك كده خلي الناس تشوفك سيدنا النبي صلي عليه هم يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط بغير غطاء للرأس ما حصلش ده تلاقي الفقهاء بيعالجوا قضية ايه انه صلى و والماء يقطر من رأسه فقالوا هذا دليل على أنه صلى من غير غطاء للرأس لأنهم رأوا الماء يقطر الرأس قالوا لا بالعكس ده هو حين لبس غطاء الرأس وكان شعره طويلا فصار الماء يقطر من بقايا شعره ومن لحيته أنا بقول إيه إن العلم كتير عندنا علم لكن العلم ده ما بننفذوش ما بنعملش بيه كله ما بنعملش بيه ليه لأن لو اتفقت معاه ان قضية الطاقية ديت ما هياش فرض والصلاة من غير طاقية مش مكروهة صلاة كاملة ما فيهاش أي عيب على خلاف الشيخ الألباني عليه رحمة الله اللي قال الصلاة من غير غطاء للرأس الصلاة فيها كراهة والكراهة تسقط الأجر على فكرة يعني لما يبقى لوش أجر وإنما تسقط عنه الفريضة فقط الشاهد إيه سيبنا من التفاصيل دي لكن خلاصة الكلام النبي كان بيلبس طاقية ولا لا طب ما نلبس هنخسر ولا هنكسب هنكسب عشان كده بقول لك العلم بقى خد القاعدة الثالثة هي كانت نمرة واحد ايه انت بتكتب انت كانت نمرة واحد ايه كل حمل يتم خارج رحم المنهج فهو حمل كاذب والقاعدة الثانية كل مشكلة تشخص تشخيصا صحيحا فهي محلولة جزئيا ثلاثة بقى كل وسيلة من الوسائل تتوقف على حكمة المستخدم العلم وسيلة بعض الناس خ... انت مش لابس طاقية ليه قول لي هصلي على النبي هسكت بقى خلاص اول انت ما تصلي على النبي روح انا ساكت صلى الله عليه وسلم ال... بتكلم عن ايه ان العلم وسيلة بعض الناس اتخذ العلم غاية جعلوا العلم غاية بقى كل هدفه وغايته ان هو يطلب العلم الكلام ده غلط الحقيقة ان احنا مطلوب مننا ان احنا نعرف نفص نفرق بين الغايات ها والوسائل فلا ينبغي ان تتخذ الوسيلة تصبح الوسيلة غاية والغاية وسيلة الغاية طلب الجنة ثبتناها في الاول صح الغاية ايه الجنة هي دي رضا الله والجنة دي الغاية اي حاجة توصل للجنة تبقى اسمها وسيلة العلم ها وسيلة والعبادة وسيلة كل العبادات بقى بتفاصيلها الواسعة وسيلة يعني خدمة المرأة لزوجها إذا نوت فيها نية صالحة تبقى وسيلة وسيلة لدخول الجنة فلذلك أي وسيلة تتوقف كفاءتها على حكمة المستخدم وأول تدريب يجب أن تتدرب عليه يجب أن تتدرب عليه قبل بلوغ رمضان التدريب على التقوى ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الناس بتدخل تصوم رمضان ويخلص رمضان ولم يتقوا الله ما طلعش بالغاية المنشودة احنا عايزين نحدد الهدف وبعدين نعمل على تحقيق هذا الهدف الهدف التقوى ما حصلش تحقيق الهدف ايه السبب لماذا لم نستطع تحقيق هذا الهدف اللي هو التقوى قلنا لأننا لم نتدرب ما حصلش ان احنا سخنا قبل رمضان واتدربنا على تحقيق التقوى فلما جينا صمنا حققنا التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني اجعلوا بينكم وبين ما تخافونه في هذا اليوم وقاية تقلكم منه تفسيرها بقى في حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انت ما صليتش على النبي لا اللي جنبيك اديله بكتفك ايوه ده هو ده انا شايفك أما كل واحد في المسجد هتلاقي عيني عليك اللي مش هيصلي على النبي دب على طول ها صلي على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ها قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال اجعلوا بينكم وبين الحرام ايه آه هي دي التقوى اللي في حديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام عايزين نتدرب نتدرب على التقوى ان احنا نسيب شوية حلال اللي هم على حرف الحرام عشان ما نقعش في الحرام فمثلا في الشغل في اكل العيش في الفلوس عايزك تسيب ايه شوية حلال سيبهم النهاردة زي ما قلت لكم ان يقول ايه آه مش عارف مثلا يقول التأمين حلال ولا حرام حرام ويسألني التأمين حرام حرام ليه ليه التأمين حرام ليه يا أستاذنا التأمين حرام التأمين على الحياة حرام التأمين حرام شركة التأمين شركات التأمين الكتيرة دي التأمين الأهلية والمصر والشركات التأمين دي كل ده حرام حرام ليه يقول له لأنه حرام من جهتين الجهة الأولى أنه غرر أنه إيه غرر غين وراء وراء غرر يعني إيه غرر طيب غرر الإسلام بيقول إيه أن البيع كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم لأجل معلوم الإسلام دين الوضوح دين الجمال دين الحاجات القاطعة مفيش كده كده ودوا لو تدهن آه النهاردة الدهان كتير صح المداهنة وال... ومداعبة أهواء الناس عشان التلفزيونات وعشان الفضائيات وعشان الناس ترضى عنه وعشان الناس تحبه احنا شوف الدين كده كلمة واحدة هي عدل ما فيش يمين شمال عدل فلذلك بيقول ايه ان البيع هبيع لك الكوباية دي بخمسة جنيه تدفعهم اخر الشهر خلصت لكن انا بعت لك الكوبايه دي واخر الشهر نتفق على ثمنها ما يبقاش بيع انا ما بعتش حاجه كده يبقى ايه كيل معلوم او وزن معلوم في ثمن معلوم لاجل معلوم في التامين بقى بيقول له ادفع 50 جنيه كل شهر وتاخد 100000 جنيه لو حصل لك حاجه ممكن تحصل له حاجه بعد شهرين صح وممكن تحصل له حاجه بعد سنتين صح وممكن 10 سنين وممكن ما تحصلش خالص يبقى ده اسمه ايه غرر اسمه ايه غرر غرر هذا الغرر حرام في الشرع نهى عن بيع حبل الحبلة اللي في بطن الجاموسة دي ب 200 جنيه وهو ما نعرفش ذكر ولا أنثى ينزل ميز ما ينفع نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قبل العنب ما يبان إنه عنب ما ينفعش تبيعه قبل المانجا ما تبان وتظهر إن هي الشجر الشجر ده رامي قد إيه ما ينفعش تبيعه لا يجوز نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو إيه صلاحه إلى آخره فالشاهد أن التأمين غرر من هذه الجهة أنه غرر والتأمين حرام من هذه الجهة من باب أنه غرر اثنين أنه ربا فلوس دي بيرابى بيه انت عرفت دلوقتي ان التامين حرام يعني لو جالك الواد بتاع التامين بكره وخبط على الباب وقال لك انت عندك عيال صغيرين وبعدين انت هتموت وتسيبهم العيال دول هيضيعوا فانا اعمل لك تامين بالحياه على العيلين دولك ب 100000 جنيه هتدفع كل شهر 25 جنيه امور بسيطه جدا و... وضحك عليك تمضي له مش هتم... اه اكرشه صح كده آه ما مضيلوش ليه حرام يقول لي لا ما انا هروح اسال بقى الشيخ آه مش عارف مين فسأل الشيخ مين وسأل الشيخ مين وسأل الشيخ مين والآخر قال له ايه اه قال حلال قال يجوز هو ده بقى اللي ايه بيقع في الحرام انا بقولش ان التأمين من المشتبهات انا بقول التأمين حرام والبنوك حرام الربا حرام اللي بيرابي بيحارب ربنا اللي يروح يجيب عربية نص نقل ولا عربية ميكروباص عشان يشتغل عليها بالربا من البنك ده بيحارب ربنا عشان كده معظمهم تلاقيه اتخرب بيته وما دفعش ثمن العربية واتسجن وهو بيضحك اهو عشان هو عمل كده الواد التعبان ده ربنا يتوب عليه انا عارفك انا اصلي الشاهد ايه ان انا يجب الا نمشي في طريق الحرام التقوى ان تترك بعض الحلال حتى لو كانت حلال انا مش عايزها السكة دي مش عايزها مثلا التعامل مع امرأة أخوه ولا مع أخت مراته يجوز آه يجوز ومع النساء كلهم التعامل يجوز تكلمها وترد السلام صوت المرأة ليس بعورة لكن التعامل مع المرأة هيفتنك مش شبهة حلال مش شبهة مباح لكن فتنة القلوب ضعيفة والفتنة خطافة فأنا أحرمه على نفسي سد باب النسوان اقفل إيه الباب ده خالص ما هم حرين يعملوا المظاهرات اللي هم عايزينها مش مش موضوعي الموضوع في ايه ان انا عايز عايزك تنجو من النار عايزك تدخل الجنه قال سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم صح كده فتنتم أنفسكم هو عارف نفسه ضعيف في الناحية دي أروح أدخل على النت يبقى فتنت نفسك أنا ما بقولش النت حرام مطلقا لكن أنا بقول دايما وده رأيي الشخصي أسأل الله أن يغفر لي وأتوب إلى الله إن كنت مخطئا أن التلفزيون الفضائيات والنت مثل الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل حسبي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره اسمع بقى بقية الآية ودي الأخطر قد جعل الله لكل شيء آه القراءة الثانية قدرا قد جعل الله لكل شيء اصبر بقى لما القدر يجي لك مستعجل ليه هي دي اللي احنا بنقول عليها بقى الإعداد والتدريب لتقرأه على الناس على مكث يدعون ربهم بالغداة والعشي صبر التدريب على التقوى ابن القيم يقول لابد لمن حقق مقام الصبر أن يحقق أيضا مقام الصبر على الصبر عايزك تتدرب على أن ترضى بما يكفيك كتر النوم الناس اللي بتنام عشر ساعات وثمان ساعات أنا عايزك يرضيك ما يكفيك بس ساعتين يكفوك نوم أربعة ما تبصليش أربع ساعات كفاية أوي نوم كفاية كتر النوم ده بيقتل القلب بيضيع الوقت التدريب على أن يرضيك ما يكفيك أن ترضيك زوجتك حلالك أن يرضيك الحلال في حياتك وإحنا دايما نقول إيه في قول الله عز وجل الطيبات قال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات زوجتك الفلاحة الطيبة الأمينة الراضية المطمئنة الغافلة المحصنة اللي قاعدة في بيتك دي لو أنت طيب ترضيك وتكفيك لكن لو أنت خبيث الخبيث لا ترضيه إلا خبيثا مثله لذلك عايزك تتدرب على ان زوجتك دي ترضيك ومرتبك ده يرضيك وشقتك دي ترضيك هي دي التقوى أن تتقي الله في الباقي في الحرام أن تبتعد عنه ولا تدخل إليه فلا تنافس على دنيا اثنين لا تطمع ثلاثة لا تحسد أربعة لا تتطلع خمسة لا إذا أردت السعادة فلا تأكل حراما لا تظلم أحدا لا تخن أحدا لا تعتدي على أحد لا تحقد على أحد لا تعادي أحدا التدريب على التقوى في البداية اثنين التدريب على الإيمان والاحتساب عايزين نتدرب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا عايزين نتدرب من دلوقتي على الإيمان والاحتساب إنك تبدأ فعلا والكلام ده أنا قلته في زفت قريب أنتوا جايين الليلة دي ليه جاي يشوف الشيخ غلط نية فاسدة احنا جايين نصلي المغرب جاي هنا المسجد عشان ايه صلي المغرب وبالمرة نسمع الشيخ يمكن نطلع لنا بحاجة مفيدة يبقى هي دي النية عايزين نتدرب وانت خارج من باب بيتكو اتدرب اتدرب اعمل تدريب لنفسك اتدرب خارج من باب بيتكو خارج ليه قبل الخروج من البيت وانا بتوضى بتوضى ليه اتدرب لا اتدرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فغسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره اتدرب اتدرب وانت بتغسل ايديك كده انوي وقول ايوه الذنوب دلوقتي بتخرج من بين ضوافري واذا غسل وجهه خرت الذنوب التي بطشتها عيناه اذا مسح راسه خرت ذنوبه من اذنيه الى اخره اتدرب اتدرب المسألة دي محتاجة تدريب كتير من الناس بالمرة وهو بيقول أنا بس سرحان في الصلاة يتعالج إزاي ببساطة أن تتدرب على التركيز دي جاية معانا بس خدها لأن الوقت خلاص خلص ها أن تتدرب على التركيز أطول فترة ممكنة يذكر عن أحد السلف أنه, أنه رؤية وهو يركز بشدة فقيل له من أين تعلمت هذا قال من سنور عندنا في البيت عارفين السنور القطة القطة بس بس نو نو القطة ها قال اتعلمتها من القطة تجد القطة إذا رأت فأرا تعمل إيه آه تركيز تبص للفار كده بتركيز شديد جدا ساعة لا ساعة امتى بيقع يا هادي يا- حتى دي انا هعلمها لك امتى الفار يقع لو عينه جت في عين القطة يقع لكن لو تجاهل القطة ما يقعش ابدا يقع في حالة واحدة لو هو بص لها كده عينه جت في عينها يقع عشان كده لو عينك جت في عينها هاتوا شفت بقى هتقع يا حلو فما تجاهلها الشاهد ايه تعلم التركيز تعلم إن- انك تركز اول صلاة هيبقى نسبة التركيز 10% تاني صلاة 11 ونص بس ال- الكلام ده ع- محتاج حساب انك انت لما تركز تيجي بعد الصلاة تقول كان نسبة التركيز المرة دي كام اه 10% تاني مرة 15 تالت مرة 20 رابع مرة 5 وقع تاني ماشي ما جاش حاجة كمل كمل في خلال سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر سنين هيوصل تركيزك ل 90% لكن لو سبت نفسك كده عمرك ما هتركز التدريب, التدريب على التركيز التدريب عايز ادخلك تحت جهاز كشف النفاق عندنا أجهزة كتير جهاز كشف الكذب وجهاز كشف النفاق وعندنا جهاز لقياس الضغط الإيماني قي- جهاز لقياس ضغط الهم كله ده شرعي أجهزة شرعية جهاز آه، كشف النفاق أن من مميزات الصدر الصدر جزء من القلب القلب أربعة أجزاء صدر وقلب وفؤاد ولب الجزء الأول من الصدر ده الصدر هذا ال- الصدر الجزء الأول إذا انشرح بشيء ضاق بضده الصدر بدليل الدليل من القرآن قول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لما كان صدر النبي صلى عليه ينشرح بالقرآن بكلام الله صار يضيق بق- بكلام الكفر فعلامات الصدر السليم أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده يبقى نيجي نسمعها قرآن صدرك انشرح صدرك بينشرح لما تسمع قرآن جميل جدا طب نسمعك مزيكا ها قول لي برضه بينشرح يبقى كده منافق اللي صدره ينشرح بالامرين جميعا لسه كنت بقول للواد بتاع التوك توك يا ابني مزيكا حرام قال لي ده مدح ده مدح ده مديح قلت له يا عم مديح ولا مش مديح دي مزيكا حرام يبقى اللي صدره بينشرح حتى ولو بالمديح يبقى برضه ايه منافق شرط انك انت لما تسمع مزيكا تتضايق تسمع كذب كان نفسي المحاضرة دي تبقى عن الكذب لأن الكذب زاد في عصرنا وهناك أناس يستمرئون الكذب يحبون الكذب يرضيهم الكذب يبقى عارف ان هو مش شيخ ولا حاجة ويحب ان الناس يقولوا له يا شيخ بالكذب وهو عارف ان الناس اللي بيقولوا له دول مش صادقين هم مش قصدهم كده دول ب- برضه بيضحكوا عليه لكن الرضا بالكذب شرذ من الكذب نسأل الله أن يعافينا مش عايز أطول لكن تدريب على الصمم بطل تسمع وتدريب على الخرس اقفل بقك شوية من زمان الكلام ده سنة بقى تسعين مش عارف يطلعوا لهم كام سنة دلوقتي ها كنا اقترحنا اقتراح ان احنا نعمل sticker sticker عارفه مكتوب عليه مغلق للتحسينات والافتتاح بعد رمضان اقفل بقك شوية وبطل كلام الامر ده محتاج تدريب ان النهاردة اتكلمت طن كلام بكرة قلل الكلام شوية قلل الكلام شوية قلل الكلام شوية تدريب محتاجين نتدرب لان احنا نبطل نسمع نبطل نتكلم نبدأ نتفكر العبادة المفقودة في حياتنا التفكر تدريب على تفريغ الوقت لله الخلوة مع الله والأنس بالله ودأب التقرب إلى الله ودوام الطرق على الباب تدريب النهارده الناس بيشتغل خلص شغله ويروح ينام مشاغل مشاغل مشاغل فضي وقت بقى عايزك كل يوم بين المغرب والعشاء اقفل تليفوناتك ادخل صلي المغرب واقفل تليفوناتك وافضل قاعد في المسجد لحد اذان العشاء صلي العشاء واخرج افتح تليفوناتك بعد العشاء قصدي ما تفتحهاش تاني لحد تاني يوم الصبح خلاص كفايه كده لحد المغرب وتتعرف عنك وتشتهر هذه السنة خلاص الليل بتاع ربنا فرغ وقت لله فضي كل يوم ساعة المغرب ساعة الصبح بعد الفجر لحد الشروق تقرأ فيها جزء قرآن تقول فيها الأذكار تدعو فيها تحس بالأنس والخلوة مع الله سبحانه وتعالى إخوتي التدريب على الإيمان والاحتساب تدريب على التركيز أو أطول فترة ممكنة علاج الغفلة تدريب على الفكر في الذكر تدريب على الصبر على الصبر تدريب على حسن الخلق واحتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة تدريب على الأشواق الراقية تدريب على تقليل الأكل والنوم قلة الأكل والنوم على تقليل الأكل والنوم تدريب على الصمم والخرس تدريب على تفريغ الوقت جزئيا لله تدريب على الرضا والإحسان تدريب على التقوى هذه عشر تدريبات للياقة الإيمانية بين يدي هذا الواقع الذي نعيشه قبل دخول رمضان مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات جزاكم الله خيرا هذه بينك وبين الله إخوتي أنا أحبكم في الله ومن حبي لكم في الله أحب أن تكونوا في الجنة في أعلى درجة ولكنها ليست أمنية من أراد أن يكون في أعلى درجة في الجنة لابد أن يكون في أعلى درجة في العمل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إخوتي أنا أحبكم في الله هذا الكلام ويبقى عليكم العمل كل واحد يقعد مع نفسه دلوقتي وهو بيقيم الصلاة يقول أنا طلعت النهاردة بإيه ويشبط فيها اشبط في فايدة واحدة طلعت بيها وابدأ اعمل بيها من الليلة دي أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله أقم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات لابد في البداية أن أؤصل أصلا خطيرا ومهما أن الله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنطلب الجنة يا لنطلب أيها الجنة.
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون الناس بتدخل تصوم رمضان ويخلص رمضان ولم يتقوا الله ايه السبب لاننا لم نتدرب تدريبات اللياقه الايمانيه ما حصلش ان احنا سخنا قبل رمضان واتدربنا على تحقيق التقوى موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم تدريبات اللياقة الإيمانية تدريبات اللياقة الإيمانية مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات ويشترك في التدريبات تدريبات اللياقة الإيمانية اللياقة الإيمانية
وقف كده